عنده رؤية وحكيم يجمع جزء من غلة سنين الشبع ويدخرها لسنين الجوع فابتدى يفكر كده فرعون طب وانا هلاقي مين احسن من يوسف فيه روح الله ولاول مره ينطق فرعون باسم مين الله لانه خده من مين من يوسف هلاقي مين زي يوسف فيه روح الالهه بتاعته يقدر يقوم بالمهمه دهيت عرف فرعون الله على ايدين يوسف فامر بان هو يبقى الرجل الثاني في ارض مصر دي الارض في سبع سنين الشبع مياه وطمي وزراعه وراعي وخير كتير ودي سبع سنين الجوع شايفين الارض شققه ناشفه والميه ما بتطلعش في قحط سبع سنين الجوع قال له مين غيرك انت يقدر يقوم بهذه المهمة وراح اول حاجة عملها انه غير اسم يوسف هنا بيتشاور فرعون مع حكماء بتوعه وكبار الشعب واخذ القرار بانه يغير اسم يوسف من كلمة يوسف الى صفنات فعنيح يعني باللغة القبطية المصرية خبز الحياة مخلص العالم كاشف الأسرار ثلاث معاني خبز الحياة لأن هو ده اللي عنده اللقمة اللي تدي الحياة مخلص العالم من الموت لأنه هيخلص العالم من الجوع كشف الأسرار لأنه عرف من لا يعرفه غيره حكماء فرعون كلهم ما قدروش يخبروه فخد الالقاب دهيت مخلص العالم خبز الحياه كاشف الاسرار صفنات فعنيح واداله الخاتم بتاع فرعون الخاتم ده يعني ختم لما يكتب اي وثيقه يختمها بختم فرعون تبقى الوثيقة دي سارية وقال ان يوسف مفيش حد يرفع ايد او رجل في مصر الا باذن يوسف مفيش اي عمل يتم مفيش اي شخص يخش الا باذن يوسف صار هو المتحكم في كل ارض مصر مش في كل ارض مصر لان بعد شويه لما الجوع يشتد في كل البلاد الكل هيجي ياخد من ايدين يوسف ولبسه ثياب البوس اللي هي ثياب الكتان البيضة وحط قلادة في عنقه قلادة الذهب وأركبه مركبته الثانية رفعه من اسفل القاع الى القمه وده كان رمز المسيح اللي نزل الى الجحيم ولكن من الجحيم صعد الى اعلى الايه السماوات وصار يوسف رمز لمخلص العالم المسيح مخلص العالم المسيح خبز الحياه من ياكلني يحيا بيا لأن في وقت كان كل الأرض تأتي لكيما تأكل من إيدين يوسف لأن يوسف الوحيد اللي كان عنده الشبع واللي ما يرضاش يجي ياكل من إيدين يوسف كان مصيره الإيه؟ الموت الهلاك يوسف رمز للمسيح أنا هو خبز الحياة من يأكلني يحيا بي واللي يرفض خبز الحياه مصيره الهلاك الموت الكل يجي ياكل من ايدين يوسف المصريين وغير المصريين الامم وشعب اليهود لأن إخواته هيجوا ياكلوا بعد شوية من إيديه ابتدى يوسف بحكمة في سنين الشبع يقيم مخازن وازاي ينجح يوسف في انه يحتفظ بالغلال لمدة 14 سنة يخزن من اول سنة الشبع لاخر سنة من سنين الجوع وما كانش يعرف ثلاجات ازاي يحفظ الغلال بتاعته من الرطوبة ويحفظها من الطيور اللي هتلتقطها ومن السوس ومن ومن ومن لم يكن هذا ممكنا الا بحكمه من الله ودي اللي كانت موجوده فيه فقام المخازن الضخمه دهيت واللي فيكوا راح ناحيه مدينه ادفو في اسوان جنب مدينه ادفو في بلد اسمها الكاب منطقه الكاب دي يقال فيها ان المخازن بتاعه يوسف موجوده لحد دلوقتي الجدران سميكة جدا ضخمة بيقولوا ان المخازن اللي هناك دي هي المخازن اللي بناها يوسف في منطقة اسمها الكاب بجنب مدينة ادفو قبل اسوان حطها حتى في المكان اللي ما فيهوش الرطوبة ربنا اداله حكمة انه يقدر انه يخزن لانه صار مخلص العالم خبز الحياة كاشف الاسرار طبعا فرعون حاول يمصر يوسف علشان الشعب يقبل يوسف لان يوسف كان معروف انه عبراني وان شغلة العبرانيين كانت رعي الاغنام ورعي الغنم ده يعتبروه رجاسة عند المصريين فحاول يمصر يوسف اول حاجة عملها راح مغير يوسف الى الاسم الى صفنات فعنيح وراح مجوزه اسنات بنت فوطي كاهن مدينة اون مدينة اون دي اللي هي كلمة اون يعني الشمس اللي هي هليوبوليس باليوناني فجوزه ابنة الكاهن وكان الكهنوت في هذا الوقت من اعظم الوظائف او المراتب اللي يقدر يوصل لها الانسان فهتلاقوا في يوسف انه جمع حاجتين ما بين الملوكية وما بين الكهنوت زي مين شخص المسيح ما بين الملوكية وما بين الكهنوت الحاجة اللطيفة ان فرعون خلى يوسف يختلط بإسناد الجواز ده رمز لاقتران المسيح بكنيسة الأمم بس إسنات اتجوزت يوسف امتى وهو في المجد ولا هو في الذل وهو في المجد عشان كده احنا الامميين اقترنا بشخص المسيح والمسيح فين في المجد بعد القيامة مش قبل القيامة احنا اقترنا بالمسيح وهو ممجد مش وهو متألم السنة دي كانت ترمز إلى كنيسة الأمم ويوسف يرمز إلى شخص السيد المسيح حاجة لطيفة بردك إن نفس سن الثلاثين ده كان نفس سن بداية خدمة السيد المسيح شايفين كل شوية عمالين نربط ما بين يوسف وما بين شخص المسيح حاجة العالم إلى يوسف الكل ياكل من ايدين يوسف ومن يرفض يموت بالجوع هو ده اللي المسيح قاله من يقبل إلي فلا يجوع من يؤمن بي فلا يعطش يوسف بيكلمنا في قصته الرائعه عشان كل واحد فينا يصرخ في الاخر ويقول لربنا اختار لي يا رب انت لألا بسبب اختياري السيء اللي انا بختاره لنفسي افقد القصد والخير العظيم اللي انت بتقصده يا رب من حياتي لاني اعمى وجاهل وغبي كل انسان بيحاول يختار لنفسه في كل حاجه في الدنيا فين النفس اللي تقدر تقول لربنا اختار لي انت يا رب ما تخلينيش اختار بعينيا ولا بفكري ولا برغبتي ولا بشهواتي لكن اختار لي انت زي ما اخترت ليوسف وفي سنين الشبع يعطي الله يوسف ابنين اول واحد البكر يسميه منسى يقول لي لان الله انساني تعبي ومذلتي وراح مسمي التاني افرايم لاني مش بس نسيت التعب ولكن لاني صرت ايه مثمر في حياتي منسى ده الجهه السلبيه نسيت التعب لكن مش بس ربنا هينسيني التعب ده ربنا هيفرحني من الجهه الايجابيه بالايه بالثمر المتكاثر فراح مسمى منسى وافرايم وبعدين بعد شوية هنشوف ازاي ان افرايم ياخد البكورية ان الثمر يغلب السلبية الايجابية تغلب السلبية هي اللي تبقى البكورية ليها فترة الاحلام وكل الاحلام اللي اتشافت كانت محورها شخص واحد بس هو يوسف يوصل للمجد كل الامور تعمل معا للخير للذين يحبون الله في حد يحب يسال حاجه في الاصحاحين دول هنا في سؤال جميل ليه ما حاولش يشوف اهله لما بقى ملك ده مش هنقدر نجاوب عليه الا بردك لما هيجي لنا سؤال تاني ليه أول مرة شاف إخواته ما قالهمش عن نفسه كان ممكن من أول مرة يشوف إخواته يقول لهم أنا يوسف لكن ما عملش كده ده مش هتتجاوب إلا في لحظة معينة كان لابد إن يوسف ما يقدرش يعلن نفسه إلا في وقت معين لان كان فرعون لازم يمصره علشان الشعب يقبل ان يكون عليه حاكم غريب ما كانش ممكن يسيبه هو عبراني يصير ملك على مصر كان لازم يمصره عشان يمصره راح مغير اسمه هويته وربطه او جوزه بواحده مصريه ما رفضش لان يوسف هيبقى من خلال ده ليه خطه لخلاص مصر ولخلاص مش بس مصر حتى اخواته عشان كده قلنا ان المسيح ما جاش من نسله لكن هو في ذاته صار رمز لمين للمسيح هو فكرة انه يرجع لأهله خلاص مش هتحصل مش هيرجع لأبوه تاني هو مستقبله كله اتحد خلاص في مصر لكن اللي هيعمله ان هيجيب ابوه ارض مصر ليه ما سمحش بان حلم يوسف قبل حلم فرعون يحصل قبل السنتين لان ربنا في توقيتات معينه في وقته اسرع به في الوقت اللي انا عايزه لما وضب يوسف يوسف لسه عنده نقطه انه بيطلب ويلجا لمين للبشر لا انا اخليه سنتين لحد ما ييأس ان البشر اللي انا طلبت منهم دول كمان ايه نسيوني ربنا في توقيتاته ليه حكمة معينة يوضب الانسان نفسه مش عشان يأدبه لكن عشان ينظفه وفي نفس الوقت بيعد له المجد اكتر فكان لازم يستنى عليه فلما راى يعقوب انه يوجد قمح في مصر قال يعقوب لبنيه لماذا تنظرون بعضكم الى بعض وقال اني قد سمعت انه يوجد قمح في مصر انزلوا الى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت فنزل عشرة من إخوة يوسف ليشتروا قمحا من مصر وأما بنيامين أخو يوسف فلم يرسله يعقوب مع إخوته لأنه قال لعله تصيبه أذية فأتى بنو إسرائيل ليشتروا بين الذين أتوا لأن الجوع كان في أرض كنعان وكان يوسف هو المتسلط على الأرض وهو البائع لكل شعب الأرض فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض ولما نظر يوسف إخوته عرفهم عرفهم فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء وقال لهم من أين جئتم فقالوا من أرض كنعان لنشتري طعاما وعرف يوسف إخوته وأما هم فلم يعرفوه فتذكر يوسف الأحلام التي حلم عنهم وقال لهم جواسيس أنتم لتروا عورة الأرض جئتم فقالوا له لا يا سيدي بل عبيدك جاءوا ليشتروا طعاما نحن جميعا بنو رجل واحد نحن أمناء ليس عبيدك جواسيس فقال لهم كلا بل لتروا عورة الأرض جئتم فقالوا عبيدك اثنا عشر أخا نحن بنو رجل واحد في أرض كنعان وهوذا الصغير عند أبينا اليوم والواحد مفقود فقال لهم يوسف ذلك ما كلمتكم به قائلا جواسيس أنتم بهذا تمتحنون وحياة فرعون لا تخرجون من هنا إلا بمجيئي أخيكم الصغير إلى هنا ارسلوا منكم واحد ليجيء بأخيكم وأنتم تحبسون فيمتحن كلامكم هل عندكم صدق وإلا فوحياة فرعون أنكم لجواسيس فجمعهم إلى حبس ثلاثة أيام ثم قال لهم يوسف في اليوم الثالث افعلوا هذا وحي أنا خائف الله إن كنتم أمناء فليحبس أخ واحد منكم في بيت حبسكم وانطلقوا أنتم وخذوا قمحا لمجاعة بيوتكم واحضروا أخاكم الصغير إلي فيتحقق كلامكم ولا تموتوا ففعلوا هكذا وقال بعضهم لبعض حقا إننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع لذلك جاءت علينا هذه الضيقة فأجابهم راؤوبين قائلا ألم أكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا فهوذا دمه يطلب وهم لم يعلموا أن يوسف فاهم لأن الترجمان كان بينهم فتحول عنهم وبكى ثم رجع إليهم وكلمهم وأخذ منهم شمعون وقيده أمام عيونهم ثم أمر يوسف أن تملأ أوايتهم قمحا وترد فضة كل واحد إلى عدله وأن يعطوا ذادا للطريق ففعلوا لهم هكذا فحملوا قمحهم على حميرهم ومضوا من هناك فلما فتح أحدهم عدله ليعطي عليقا لحماره في المنزل رأى فضته وإذ هي في فم عدله فقال لإخوته ردت فضتي وها هي في عدلي فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم في بعض قائلين ما هذا الذي صنعه الله بنا فجاءوا إلى يعقوب أبيهم إلى أرض كنعان وأخبروه بكل ما أصابهم قائلين تكلم معنا الرجل سيد الأرض بجفاء وحبس وحسبنا جواسيس الأرض فقلنا له نحن أمناء لسنا جواسيس نحن اثنا عشر أخا بنو أبينا الواحد مفقود والصغير اليوم عند أبينا في أرض كنعان فقال لنا الرجل سيد الأرض بهذا أعرف أنكم أمناء دعوا أخا واحدا منكم عندي وخذوا لمجاعة بيوتكم وانطلقوا وانطلقوا واحضروا أخاكم الصغير إلي فأعرف أنكم لستم جواسيس بل أنكم أمناء فأعطيكم أخاكم وتتجرون في الأرض وإذ كانوا يفرغون عدالهم إذ سرت فضة كل واحد في عدله فلما رأوا سرر فضتهم هم وأبوهم خافوا فقال لهم يعقوب أعدمتموني الأولاد يوسف مفقود وشمعون, وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه صار كل هذا علي وكلم راؤوبين أباه قائلا اقتل ابني إن لم أجيء به إليك سلمه بيدي وأنا أرده إليك فقال لا لا ينزل ابني معكم لأن أخاه قد مات وهو وحده باق فإن أصابته أذية في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون شيبتي بحزن إلى الهاوية مجدا للثالوث الأقدس اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ازاي يوسف انتقل من السجن إلى المجد وازاي ان يوسف كان يسود في كل مكان بيروحه سواء في بيت ابوه او في بيت فوتيفار او في السجن او في ارض مصر لان يوسف اتعلم انه يكون خاضع ومطاوع واللي بيتعلم انه يخضع ويطاوع هو اللي بيستطيع ان هو يسود في النهايه وشفنا التدبير اللي صنعه يوسف من اجل انقاذ سني المجاعة اللي كانت على الارض كلها مش بس في ارض مصر وان يوسف اخذ لقب سفناط في عنيح مخلص العالم او خبز الحياة او كاشف الاسرار وان بكل الارض جت تاكل من ايدين يوسف اللي صار متسلطا على كل المخازن وعلى كل غلال الارض بننتقل لمرحلة تانية من حياة يوسف النهاردة مرحلة لقائه بإخواته يوسف اتباع بواسطة إخواته واخواته باعوه علشان ما يسجدوش ليه يعني هم كل حقدهم على يوسف لما قرروا ان هم يرموه في البير وبعدين يبيعوه لطائفة الاسماعيليين كل ده كان بسبب الاحلام اللي كان بيحلمها يوسف يوسف شاف ان الحزمة بتاعته قامت وانتصبت والحزم كلها ايه سجدت ليه لأن الشمس والقمر والنجوم ساجدين ليه فلما شافوه إخواته وهو رايح يسأل على سلامتهم قالوا هو ده صاحب الأحلام تعالوا نرميه في البير تعالوا نبيعه ونشوف الأحلام بتاعته هتعمل فيه إيه فهم باعوه علشان يستهتروا بيه وما يتمموش عملية السجود ليه لكن هم دلوقتي ها هم يسجدون لهم له لأنهم قد باعوه هم باعوه عشان ما يسجدوش لكن دلوقتي بيسجدوا غصب عنهم لأن هم باعوه ولما باعوه كانوا لاستبقاء الحياة ده سر خطير جدا رمز لشخص السيد المسيح المسيح المرفوض المسيح اللي اتباع هو هو المسيح الديان هو هو المسيح اللي هيحكم عليهم سواء ان هيديهم اكل او هيمنع الاكل عنهم هم رفضوه علشان ما يسجدوش ليه عشان ما يخضعوش ليه ناس كتيرة بترفض شخص المسيح عشان ما تخضعش ليه لكن حتى لو رفضوه هيجي الوقت اللي الكل لازم يخضع ليه لان هو هيكون الديان اللي هيحكم بالحياة او بالموت الابدي فمحدش يقدر يتخلص من يوسف او محدش يقدر يتخلص من شخص المسيح الاحلام الاحلام اللي شافها يوسف ما كانتش الاحلام ناتجه عن نفس مريضة ممتلئة بالغرور وبالكبرياء عايزة تسهر وعايزة تستعرض نفسيها ساعات الواحد لما يبقى متكبر ويبقى مغرور في نفسه يحلم أحلام كلها أحلام إيه؟ عظمة يتخيل نفسه إنه بيسود وإنه بيملك وإنه بيحكم وإنه بيؤمر وإنه بينهى يوسف ما حلمش الأحلام دي نتيجة نفس مريضة مصابة بالغرور لكن يوسف حلم الاحلام دي لانها كانت وحي الهي كانت رساله من الله ما حلمش الاحلام نتيجه الكبرياء والغرور واحلام اليقظه والعظمه اللي كل نفس فينا بتتمناها لكن يوسف حلم الاحلام دي لانه صار رمز للمسيح إشارة للمسيح الذي سوف تسجد له وتتعبد له كل الشعوب وكل الأمم وكل الألسنة مش بس إخواته مش بس اليهود لكن ألوف ألوف وربوات ربوات يخرون أمام عرش المسيح فعشان كده حلم يوسف ما كانش خاص بكبريائه أو بغروره او من شهوته للمجد الباطل او التعالي لكن لانه كان رمز لشخص المسيح اللي هتتعبد ليه كل القبائل والامم والشعوب والالسنه كان حلم يوسف رؤيا عن ملك المسيح الاتي الملك الابدي بتاع المسيح نتيجة الجوع اللي حصل يعقوب اضطر يبعت ولاده قال لهم انتوا ليه قاعدين انزلوا الى ارض مصر لاني سمعت ان في مصر يوجد قمح قاعدين نتفرج بعضين على بعض قال لهم اشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت وراح بعت عشرة من أولاده لكن مرضيش يبعت بنيامين الصغير لأن بنيامين خاف عليه من خطورة الطريق وفي نفس الوقت بنيامين ده الابن اللي باقي من مين؟ من رحيل بعد ما فقد يوسف. العجيبة إن يوسف كان في نظر يعقوب انه ميت وحتى في نظر اخواته كان ميت برغم ان هم اللي عملوا الكذبه لكن ايه صدقوها ما توقعوش ابدا ان يوسف يكون حي عشان كده لما وقعوا في شده تذكروا قال ده بسبب اللي احنا عملناه فاخونا دمه يطلب من ايدينا يعني اعتبروا يوسف كمان ايه ميت في المقابله اللطيفه خدوا بالكم ان هم اللي عملوا الكذبه وايه صدقوها عاشوها بالظبط زي اليهود من دلوقتي اليهود دلوقتي ينظروا لشخص المسيح بانه ميت ان المسيح صلب على الصليب ودفن في القبر وسرق ايه جسده وبرغم ان هم عملوا الكذبه دهيت لكن هم ما زالوا مصدقينها عايشينها يوسف بالنسبه لهم ميت المسيح بالنسبه لهم ميت بينما المسيح في واقع الامر حي ويحيي كثيرين يوسف اللي كان في نظر ابوه واخواته ميت كان حيا ويحيي كثيرين بل في ذلك الوقت كان يوسف هو مصدر الحياه الوحيد في العالم تحت الاحساس بالجوع اضطروا يروحوا له لحد يوسف من غير ما يعرفوه الجوع ده هو الاحتياج اذا كان حد فينا بيشعر بالجوع فما تتضايقش من الجوع وما تتذمرش عليه لان الجوع ده يقودك الى شخص المسيح ساعات ربنا يحطني كده في مجاعة سواء نفسية أو جسدية علشان الإحساس بالجوع الاحتياج يوصلني لغاية عنده الإنسان الشبعان أو المكتفي نادر ما بيدور على المسيح لكن الإنسان الجعان اللي محتاج هو اللي يبتدي يدور فقال لهم روحوا علشان نعيش وما نموتش صورة وصل بنو إسرائيل الرحلة اللي شفناها كانت من أرض حبرون إلى أرض مصر مسافة كبيرة من فلسطين لغاية ما وصلوا إلى حدود مصر ووصلوا إلى أرض مصر إلى يوسف وسجدوا قدامه وتمت رؤية يوسف وأحلام يوسف اللي ما كانتش أبدا نبعة من شخصية مريضة بالإعجاب بالذات ولكنها كانت رؤية من الله يوسف عرفهم من أول ما دخلوا يقول لما نظر يوسف إخوته عرفهم لكن تنكر ولم يعرفهم نفسه بل بالعكس كلمهم بجفاء وقال لهم اول حاجه اول ما شافهم انتم ايه جواسيس اشمعنى كلمه جواسيس يوسف كان ممكن من اول لقاء يعرفهم بنفسه لكن هنشوف ليه يوسف اخفى نفسه فتره طويله عن اخواته ليه قال لهم جواسيس بالظبط لان التهمه دي هي نفسها التهمه اللي وجهها اخوات يوسف ليوسف ان يوسف بيتجسس عليهم وبينقل اخبارهم لمين لابوه عشان كده كانوا بيكرهوه كان ينقل مشوراتهم الرديئه حط لهم نفس التهمه اللي هم اتهموه بيها هو عايز يحرك جواهم حاجات كتيره قال لهم انتم جواسيس اتيتم لتروا عوره الارض عوره الارض يعني الاماكن اللي ما يصحش ان حد يشوفها الاماكن السريه تتجسسوا الارض علشان تحاربونا او عشان تستولوا على اللي عندنا فقالوا له لا ده احنا 12 واحد اولاد لاب اسمه يعقوب بس هم كانوا في الوقت ده كام عشرة قالوا واحد مفقود والتاني عند ابونا لانه صغير يوسف أصر لا أنتم جواسيس اثبتوا لي ان الكلام اللي بتقولوا له بتقولوه صح ولقط خيط ان ليهم اخ مش موجود معاهم هاتولي هذا الايه الاخ عشان اتاكد من ان كلامكم صدق هاتولي اخوكم ده اللي بتقولوا ان هو مع ابوكم وراح اخذهم وحبسهم ثلاث ايام في السجن وبعدين في اليوم الثالث فاجئهم بحاجه قال لهم انا خائف الله كلمه الله دي غريبه على ايه على اسمعهم بالنسبه لواحد مصري فالموضوع ابتدى يتلخبط معاهم قال لهم انا خائف الله يعني انا اعرف الاله بتاعكم وانا اتقيه انا مش هحبسكم كلكم عشان تقدروا ترجعوا بقمح لاهاليكم اللي في المجاعه وما يموتوش من الجوع لكن هخلي واحد منكم هحبسه واختار واحد اللي هو شمعون يقول وقيده امامهم وربطوا قدامهم الصوره اللي وراها اشمعنى عمل الحاجات دي وليه اخفى نفسه وفوق الامر كان لابد انه يخفي نفسه عنهم ما يعرفهمش نفسه بسهوله او على طول لعده اسباب اول سبب طبعا هو عارف باستمرار قساوه اخواته كان ممكن لو عرفهم بنفسه هيقولوا له اه انت اخونا ويفرحوا بيه وهنروح نقول لمين؟ نروح نقول ليعقوب بس ما كانوش هيروحوا يقولوا لابوهم كانوا مصدقوا هياخدوا القمح ويمشوا ومش هيرجعوا لان مش معقول هيروحوا يقولوا لابوهم احنا ضحكنا عليك وبعنا يوسف ويوسف دلوقتي في ارض مصر ويوسف دلوقتي هو الرجل الثاني واحنا كدبنا عليك وقلنا لك ان وحش رديء افترسه كان لازم يخطط انه يجبرهم انهم يرجعوا تاني ومعاهم ابوهم تاني حاجه انهم لو عملوا كده وخافوا يرجعوا تاني لا هيقولوا ليعقوب عن وجود يوسف ولا هيرجعوا ليوسف تاني معنى كده ان هم هيبقوا في خطر المجاعة لان اللي خدوه هيخلص والمجاعة هتدوم لمدة سبع سنين مجاعة طويلة فهو كمان عايز يضمن اعالة ابوه واهله كلهم عشان كده استنى عليهم ثالث حاجة ودي الأهم إنه ابتدى يحرك ضمايرهم اللي إيه؟ اللي ماتت. هو عايز يقودهم للتوبة، يحثهم للتوبة. يحرك ضماير إخواته من جريمة عملوها من مدة 13 سنة ومحدش منهم ضميره اتحرك انه يقول الحقيقه ابدا عملوا الجريمة من 13 سنة وسكتوا وناموا وضميرهم استريح تناسوا الموضوع بل صدقوا الموضوع اللي هم عملوه بان يوسف مات فكان لابد ان يحركهم لتوبة حقيقية انه يحسهم انهم يشعروا بالغلط اللي عملوه وهنا ما كانش يوسف بينتقم لكن يوسف هنا كان يؤدب لكي ما يقود الى التوبه عاملهم بجفاء وبخشونه مش من اجل انه بينتقم منهم او بيشفي غليله منهم لكن من اجل ان هو يقدر يقودهم فعلا للتوبه ان هم يحسوا بالجريمه اللي عملوها من 13 سنه وضمايرهم لحد دلوقتي ما اتحركتش. بالظبط زي ما بيعمل المسيح فينا. المسيح لا ينتقم ولكنه يؤدب. المسيح لا ينتقم ولكنه يؤدب. فابتدت فعلا ضمايرهم تتأنب وتتبكت لما دخلوا في الحبس ولما اتخذ شمعون وقيد ولما طولبوا بان هم يجيبوا بنيامين الاخ الصغير وهم عارفين كويس ان ابوهم يعقوب لا يمكن هيرضى انه يضحي ببنيامين ده هو الباقي من رحيل فابتدوا يقولوا بعضهم لبعض حقا اننا مذنبون مش التهمه اللي اداها لنا يوسف ان احنا جواسيس لكن حقا اننا مذنبون بالايه بالجريمه القديمه اللي بقالها 13 سنه اننا مذنبون الى اخينا الذي راينا ضيقه نفسه لما استرحمنا كان بيستعطفهم ان هم يسيبوه ولم نسمع لذلك جاءت علينا هذه الضيقه فرأوبينا لهم مش قلت لكم ما تأثموش بالولد ما تغلطوش في حقه لكن ما سمعتوش فهوذا دمه يطلب منا يعني حتى هم دلوقتي حاليا صدقوا بانه مات وان هم بقى عليهم دم فقالوا فعلا احنا مذنبين بس مش بالتهمه اللي بيوجهها يوسف لكن احنا مذنبين بتهمه اخرى تهمه تجاه اخوهم اللي استرحمهم ولكنهم قسوا جدا عليه تهمه تجاه ابوهم اللي خدعوه وغشوه وكذبوا عليه ومرروا حياته تهمه تجاه انفسهم لانهم احتقروا كل مشاعر الاخوه وكل واجبات الاخوه فكانوا فاكرين ان يوسف مات بالظبط زي ما اليهود افتكروا ان المسيح مات ضمائرهم لم توبخ لمدة 13 سنة محدش منهم حس بحاجة لكن في اللحظة اللي ابتدوا يلوقوا فيها ضيقة وعقاب ابتدوا ايه يفتكروا ابتدوا يفتكروا عجيب الانسان يعمل غلطات كتيرة ويتناساها ولما يتزنق يبتدي ايه يفتكر فاكرين داود لما زنى مع بتشبع قعد سنة كاملة والموضوع كأنه لا يعنيه قتل أوريا الحيثي وكذب وغش وزنى وقعد سنة ولا الموضوع همه لحد ما الولد اتولد والولد دخل فين في حالة الموت فابتدى يتذكر الخطية الإنسان ما بيفتكرش الخطية إلا لما يخش في الضيقة إلا لما يخش في الوجع يبتدي يتذكر خطاياه كويس 13 سنة ما فيش حد من الإخوة العشرة ضميره اتحرك لكن لما ابتدوا يخشوا في الضيقة ويترموا في الحبس ويطالبوا بشيء مش يقدروا يعملوه ويتهموا بأنهم جواسيس ابتدى الضمير المعذب يستيقظ وعقدة الذنب ابتدت تصحى في الإنسان حتى لو عدت 13 سنة مش ممكن الإنسان يستريح لأن مفيش تبرير مفيش غفران يوسف كان عايز يوصلهم للتبرير كان عايز يوصلهم للغفران وعشان يوصلوا للغفران وللتبرير كان لازم يشعروا بخطيتهم كان لازم يتوبوا المرأة الثامرية علشان تاخد الماء اللي يشرب منه ما يعطش وتستريح كان لازم الغلط اللي جواها ده ايه يطلع عشان كده المسيح قال لها اذهبي وادعي زوجك دي واحدة بتقول لك اديني هذا الماء تقول لها اذهبي وادعي زوجك مفروض واحدة بتقول لك اديني المية تقول لها خدي المية اشربي لكن المسيح قال لها لا انت عايزة تشربي وتستريحي مش ممكن تشربي وتستريحي الا لما الغلط اللي جوه ايه يطلع عشان كده يوسف فضل مستني عليهم لحد ما يطلع الغلط اللي كان موجود جواهم بس الحاجة العجيبة يقول ان هم اول ما قالوا كده دمه يطلب منا هم فاكرين من اللغة بتاعتهم لأن الترجمان هو اللي كان بيترجم ما بين يوسف وإخواته يقول فتحول عنهم وبكى أول ما نطقوا بالكلمة دي دمه يطلب منا فراح يوسف استخبى في مكان وابتدى يبكي ويبكي بغزارة شديدة جداً قد ايه رقة يوسف دهوت أتبكي يا يوسف هو مين المخطئ هم ولا انت انت بتبكي ليه ده الظروف دلوقتي لا تسمح لك بالدموع بل الوقت دلوقتي وقت غضب وقت سخط وقت توبيخ تقول لهم شفتوا بقى اللي عملتوه فيا على الاقل يعني او تقول لهم شفتوا بقى الاحلام اللي انا حلمتها دلوقتي بتتحقق ازاي شفتوا صدق الله وامانه الله وعدل الله ده وقت توبيخ توبخهم تديهم ده وقت تأديب ده وقت سخط وانتقام ده وقت انت تقدر تشفي فيه غليلك 13 سنة وانت مظلوم في استطاعتك انك تشفي غليلك الان منهم تعمل فيهم اللي انت عايزه ومحدش هيلومك لان هم اللي ظلموك لكن يوسف في رقة مشاعره كان هو اللي يبكي وكأنه هو المخطئ وكأن يوسف كان بيتوب عنهم وبيتوب فيهم مفروض اللي بيبكي ده هو اللي شاعر بايه بخطأه بذنبه يوسف اول ما اخواته حسوا ان هم غلطوا ابتدى هو اللي يبكي اه ما اجمل وما اروع يسوع المسيح الذي يتوب عنا ويتوب فينا المسيح هو اللي بيتوب عنا وبيتوب فينا زي يوسف بالظبط المسيح اللي وقف في طابور المعترفين قدام يوحنا المعمدان اللي كان بيعمد معمودية التوبة لمغفرة الخطايا طب وانت ليه يا رب رايح تقف في الطابور ده هو ده طابور توبة لمغفرة خطايا هو انت عملت خطية بتتوب عن ايه المسيح وقف في طابور التائبين عني وعنك وعنك المسيح بيتوب عنا وبيتوب فينا عشان كده في القديم صرخ أرميا وقال له توبني يا رب فأتوب تحول عنهم يوسف وبكى بكاء شديد جدا لما وصلوا للحالة دي ان هم حسوا بخطيتهم وهو ده اللي كان عايزه يوسف انه يوصل اخواته للتبرير للغفران والتبرير والغفران مش ممكن يصلوا له الا اذا تابوا واعترفوا بخطيتهم كان ممكن بمنتهى السهولة يعلن نفسه لكن هو كان خطته أن يوصلهم لهذه التوبة ثم رجع إليهم وكلمهم وأخذ منهم شمعون وقيده أمام عيونهم شمعون المقيد وكأنه بيعيد بذهنهم صورة يوسف لما ايه أيدوه ويبدو ان شمعون ده هو كان المتزعم فكرة فكرة موت يوسف وبيع يوسف فهنا الصورة بيعيدها للذاكرة مرة تانية لما يشوفوا أخوهم مقيد ليه أيدته يا يوسف عايز تقول إيه عايز تشوف يا ترى مدى محبتهم لأخوهم شمعون ما شمعون ده اللي كان القائد المتمرد فيهم لو هم بيحبوه فعلا هيروحوا يجيبوا بنيامين ويرجعوا بإيه بسرعة عشان يفكوا قيود شمعون ولا انت عايز تمتحن مشاعرهم تجاه بنيامين الصغير يا ترى بيعاملوا بنيامين ازاي ما هو بنيامين ده راخر ابن رحيل الايه المحبوبة هيغيروا منه زي ما كانوا بيغيروا من يوسف يا ترى عاملين فيه ايه هو كمان عايز تشوف مشاعرهم تجاه بنيامين الصغير ولا عايز تمتحن موقفهم من اباهم هيروحوا يخدعوه للمرة التانية ويكذبوا عليه ولا هيقولوا له الحقيقة يا ترى هم اتغيروا ولا لسه ما اتغيروش فراح عمل كده وقيد شمعون وحبسوا عنده وقال لهم انصرفوا وارجعوا عشان تأكلوا بقية العيلة وارجعوا لي ببنيامين عشان اتأكد من انكم ما انتوش جواسيس بس وهم ماشيين عمل حاجة لطيفة معاهم راح أمر الغلمان بتوعه إن هم يردوا فضة كل واحد للعدال بتاعه أو الخرج بتاعه الخرج ده زي كيس خيش كده بيتحط على الحمارة فراح مرجع لهم الفضة بتاعتهم مع القمح هم نازلين من عند يعقوب لأرض مصر هيشتروا فضة هيشتروا قمح وهيدفعوا ثمنه يعني واحد بيقول أنا بفلوسي هشتري لقمة عيشي هشتري حياتي بفلوسي هشتري حياتي هو راح مرجع لهم القمح لقمة الحياة ومعاها كمان ايه فلوسهم الحياة دي ما تشتراش بأموال رجع لهم الفضة مرة تانية ليهم خدوا بالكم المعنى ساعات الواحد أنا رب هشتري منك اللي أنا عايزه بفلوسي هتنجحني في مقابل الصلوات اللي أنا بصليها هتديني الطلب الفلاني في مقابل الصوم اللي انا صمته هتوقفقني في الموضوع الفلاني في مقابل الخدمة اللي انا بدفعها لك بفلوسي يعني انت مش هتديني كده بلاش ربنا يقول لك لا يا حبيبي خد اللي انت عايزه ومعاها كمان ايه فلوسك زي الفريسي اللي افتكر انه يعني يستحق الرضا لانه بيصوم مرتين في الاسبوع وبيعشر كل املاله وبيصلي فراح رد لهم الفضه مره تانية ليهم واحد منهم هم ماشيين بيطلع عشان ياكل الحماره بتاعته بس لقى الفلوس في وسط القمح كل واحد فتح فتح لقى كل واحد فلوسه مردوده ليه بس بدل ما يفرحوا ويشكروا حصل لهم ايه خوف خافوا ده رد الفضة ده يعني ربنا عايز يقول أنا معيشك وبديك مش بسبب اللي أنت بتدفعهولي لكن بسبب نعمتي أنا مش محتاج للي أنت بتعمله لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك فربنا بيقول لي أنا هديك حياة مش بسبب الحاجات اللي أنت الصوم ولا الصلاة ولا الخدمة اللي بتعملها لكن أنا هديك الحياة دي نعمة نعمة يعني ايه عطية مجانية ما تقدرش تدفع ثمنها فبدل ما اقول لربنا متشكر وافرح الانسان يعمل ايه يخاف ينزعج اصل الضمير الاثم الضمير المعذب اللي عنده عقدة الذنب اللي لما كل ما تحصل حاجة في حياته يقول اخ ده بسبب الحاجة اللي أنا إيه؟ عملتها، ملوش ضمير مبرر. الضمير الآثم يسيء فهم أعظم البركات. لما واحد يبقى ضميره مثقل بالخطايا، حتى لو ربنا اداله نعمة ومحبة ولطف، ما يقبلهاش. ما يقبلهاش. لأن ضميره موسوس. ضميره مثقل بالخطايا ما دقش نعمة التبرير. بالظبط زي السيد اللي كان عنده عبد مدين بعشر تلاف دينار سامحه قال له مش عايز منك حاجة لكن لأن العبد ده ضميره كان شرير لما خرج لقى واحد صاحبه كان ليه عنده مئة دينار قال له مش هسيبك إلا لما تجيب اللي إيه اللي عليك أصله ما صدقش إن سيد له ساب له العشر تلاف دينار فمسك في الحاجة اللي ليه عند اللي ليه 100 دينار بس مش مصدق ان ربنا ساب له غفر له مش مصدق ان ربنا سامحه عشان كده مش قادر يسامح التانيين اذا كان ربنا سامحني بعشر تلاف مش قادر اسامح اخويا اللي غلط في حقي بمية ده ازاي حقي وكرامتي اصل انا ما صدقتش انه اتغفر لي عشان كده مش قادر اغفر للتانيين العبد ده كان طالع يجمع يقول له يقول له امهلني وانا اوفيك اديني فرصة وانا هجيب لك كل الفلوس يقول له خلاص انا سامحتك يقول له لا لا امهلني فرصة وأنا هجمع لك العشر تلاف دينار عشان كده طلع يتخانق ما اللي معاه مية دينار طلع يتخانق على اللي عليه مية دينار الضمير القاسم يسيء فهم نعمة ربنا ما يقدرش يقبل أعظم البركات لأنه مازال مثقل بالخطايا عشان كده أعمال الله ما نقبلهاش وما نفهمهاش بحواسنا الضعيفة بفكرنا الضيق لكن خلينا واثقين في رحمة ربنا وفي محبته وفي غفرانه حتى لو ربنا أسى علينا أو عملنا بجفاء لفترة فورا هذا الجفاء ابتسامة كبيرة جدا ومحبة عظيمة جدا زي ما يوسف عمل كان جافي مع اخواته لكن وراء هذا الجفاء انه كان عايز يصلحهم وكان عايز يديهم خير عظيم جدا عشان كده زي ما بيشبه قداسة البابا في الشعر يقول يا قويا ممسكا بالصوت في كفه شكله ماسك كرباج بيضرب ولكن الحب يدمي مدمعك ان الكرباج اللي ممسوك ده وراه محبة غافرة وراه محبة عظيمة فياضة بالحب هو ده ربنا هو ده يوسف اللي كان يرمز لشخص السيد المسيح وصلوا وخافوا وقالوا ليعقوب القصة كلها فيعقوب قال شمعون مفقود ويوسف مفقود وكمان عايزين تاخدوا بنيامين عشان تضيعوه لا مش هينزل معاكم وده كان قراره ان بنيامين ما ينزلش لكن اخواته ما يقدروش يرجعوا مصر الا وبنيامين معاهم ايه بنيامين ده يرمز لايه ده اللي هنتكلم فيه المره الجايه صديق من سفر التكوين اصحاح 43 سفر التكوين اصحاح 43 وكان الجوع شديدا في الارض وحدث لما فرغوا من اكل القمح الذي جاءوا به من مصر ان اباهم قال لهم ارجعوا واشتروا لنا قليلا من الطعام فكلمه يهوذا قائلا ان الرجل قد اشهد علينا قائلا لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم ان كنت ترسل اخانا معنا ننزل ونشتري لك طعاما ولكن ان كنت لا ترسله لا ننزل لان الرجل قال لنا لا الرجل قال لنا لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم فقال اسرائيل لماذا اساتم الي حتى اخبرتم الرجل ان لكم اخا ايضا فقالوا ان الرجل قد سال عنا وعن عشيرتنا قائلا هل ابوكم حي بعد هل لكم اخ فاخبرناه بحسب هذا الكلام هل كنا نعلم انه يقول انزلوا باخيكم وقال يهوذا لاسرائيل ابيه ارسل الغلام معي لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت نحن وانت واولادنا جميعا انا اضمنه من يدي تطلبه ان لم اجئ به اليك واوقفه قدامك اصر مذنبا اليك كل الايام لأننا لو لم نتوانى لكنا قد رجعنا الآن مرتين فقال لهم إسرائيل أبوهم إن كان هكذا فافعلوا هذا خذوا من أفخر جني الأرض في أوايتكم وانزلوا للرجل هدية قليلا من البلسان وقليلا من العسل وكثيرا ولذانا وفستقا ولوزا وخذوا فضة أخرى في أيديكم والفضة المردودة في أفواه عدالكم ردوها في أيديكم لعله كان سهوا وخذوا أخاكم وقوموا ارجعوا إلى الرجل والله القدير يعطيكم رحمة أمام الرجل حتى يطلق لكم أخاكم الآخر وبنيامين وأنا إذا عدمت الأولاد عدمتهم فأخذ الرجال هذه الهدية وأخذوا ضعف الفضة في أيديهم وبنيامين وقاموا ونزلوا إلى مصر ووقفوا أمام يوسف فلما رأى يوسف بنيامين معهم قال للذي على بيته ادخل الرجال إلى البيت واذبح ذبيحه وهيئ لأن الرجال يأكلون معي عند الظهر ففعل الرجل كما قال يوسف وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف فخاف الرجال إذ أدخلوا إلى بيت يوسف وقالوا لسبب الفضة التي رجعت أولا في عدالنا نحن قد أدخلنا ليهجم علينا ويقع بنا ويأخذنا عبيدا وحميرنا فتقدموا إلى الرجل الذي على بيت يوسف وكلموه في باب البيت وقالوا استمع يا سيدي أننا قد نزلنا أولا لنشتري طعاما وكان لما أتينا إلى المنزل أننا فتحنا عدالنا وإذ فضت كل واحد في فم عدله فضتنا بوزنها فقد رددناها في أيدينا وأنزلنا فضة أخرى في أيدينا لنشتري طعاما لا نعلم من وضع فضتنا في عدالنا فقال سلام لكم لا تخافوا إلهكم وإله أبيكم أعطاكم كنزا في عدالكم فضتكم وصلت إلي ثم أخرج إليهم شمعون وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف وأعطاهم ماء ليغسلوا أرجلهم وأعطى عليقا لحميرهم وهيأوا الهدية إلى أن يجيء يوسف عند الظهر لأنهم سمعوا أنه هناك يأكلون طعاما فلما جاء يوسف إلى البيت أحضروا إليه الهدية التي في أيديهم إلى البيت وسجدوا له إلى الأرض فسأل عن سلامتهم وقال إننا أسالم أبوكم الشيخ الذي قلتم عنهم أحي هو بعد فقالوا عبدك أبونا سالم هو حي بعد وخروا وسجدوا فرفع عينيه ونظر بنيامين أخاه ابن أمه وقال أهذا أخوكم الصغير الذي قلتم لي عنه ثم قال الله ينعم عليك يا ابني واستعجل يوسف لأن أحشاؤه حنت إلى أخيه وطلب مكانا ليبكي فدخل المخدع وبكى هناك ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال قدموا طعاما فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الآكلين عنده وحدهم لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين فجلسوا قدامه فجلسوا قدامه البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره فبهت الرجال بعضهم إلى بعض ورفع حصصا من قدامه إليهم فكانت حصة بنيامين أكثر من حصص جميعهم خمسة أضعاف وشربوا ورووا معه مجدا للثالوث الأقدس في المرة الأولى اللي نزلوا منهم شمعون وقيدوا قدام عينيهم وقال لهم ما تجوش إلا ومعاكم أخوكم الصغير بنيامين وقال لهم عبارة عجيبة جدا لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم وكأنه شرط ليهم لكي ما يحصلوا على القمح من يوسف والقمح ده رمز الايه للحياة لو عايزين تعيشوا لو عايزين تاكلوا وتشبعوا ويكون ليكم حياة وتاخدوا مني القمح لكي ما يحصلوا على القمح من يوسف لحياتهم لابد أن يصحبوا أخوهم معهم لابد أن يصحبوا أخوهم معهم بنيامين ده ابن اليمين ويقول الكتاب المقدس عن اليمين يقول يمين الرب صنعت قوة وفي المعنى السري الجميل الرمزي للعهد القديم بنشوف يوسف ده رمز للمسيح يوسف ده رمز للمسيح وبنيامين ده رمز للروح القدس ويعقوب رمز للاب المسيح عايز ينزل الروح القدس يجيب الروح القدس ولا يمكن ان يصير لنا قدوما امام المسيح الا بالروح القدس عشان كده يقول الرسول في الايه لا يستطيع احد ان يقول ان يسوع ربا الا بالروح القدس اخواته مش هيقدروا يعرفوا يوسف الا لما يجي مين بنيامين النفس ما تقدرش تعرف شخص المسيح وحقيقه المسيح الا من خلال وجود الروح القدس عشان كده يوسف طلب من اخواته ان يصطحبوا بنيامين معهم عشان يقدروا من خلال وجود بنيامين يتعرفوا عليه وكان لابد ان يوافق يعقوب كان لابد الاب يوافق على كده وتحت طلب يوسف اعطى بنيامين وتحت طلب المسيح اعطى الاب الروح القدس للبشريه بسبب طلب يوسف بسبب طلب المسيح وانا اطلب لكم معزيا اخر يمكث معكم الى الابد سكب الاب الروح القدس على البشريه عشان كده لابد ان المسيح يطلب لينا الروح القدس لكي يعطى لنا من الاب ليمكث معنا ويكون شفيعنا لدى الاب مع المسيح وبنيامين ده ياخد مال يوسف ويدي لاخواته بدون بنيامين ما كانوش اخواته يقدروا ياخدوا عشان كده الروح القدس ياخد من الذي لنا ياخد من الذي للمسيح ويعطينا حط شرط بدون اخوكم لا تقدرون ان تروا وجهي يعني بدون ما يكون اخوكم معاكم مش هتقدروا حتى مش تطلبوا مني تبصوا في وشي بدون ما يكون اخوكم معاكم عشان كده بنيامين ده ابن اليمين صار رمز للروح القدس الذي صار لنا به جراءة وقدوم ان احنا نتقدم في ثقة بواسطة بنيامين او ابن اليمين بدون اخوكم لا تقدرون ان تروا وجهي المسيح بردك بيقول لنا نفس العباره يقول الاب ليف جيليه واحد الاباء المختبرين عباره لطيفه خالص ان بدون الاخ لا نستطيع ان نرى وجه الله عشان كده بيتكلم عن حاجة اسمها سر الأخ سر الأخ ما ينفعش واحد كده يجي لربنا لوحده ما حدش هيقدر يخش السماء لوحده لكن ربنا يقول له بدون أخوك ما تقدرش تشوف وش بدون سر الأخ أين أخوك ايه اللي انت عملته من اجل اخوك مش هو ده قانون المسيح على اساس الناس اللي هتدخل الملكوت بما انكم فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الايه الاصاغر فبي فعلتم مش هتقول له ده انا كنت بلحن وبرتل في العشيه وفي القداس وبلعلع وبصلي قداسات كتير لك ما اعرفكش تقول له ده ما فيش صيام انا سبته لك ما اعرفكش ما فيش عشور الا وديتها لك ما اعرفكش اين اخوك المسيح لما حط على اليمين وعلى اليسار وميز ما بين الخراف والجداء مش على اساس دول صلوا كم صلوه ولا صاموا كم صيام ولا عملوا معرفش ايه لكن كان الاساس بما انكم فعلتم او بما انكم لم تفعلوا سر الاخ سر الاخ هو الاساس اللي على اساسه هنقدر نتمتع بالحياه من ايدين يوسف سر الاخ اللي على اساسه هو ان هنقدر ناخد الامن وناخد خبز الحياه من مسيحنا اللي انا بعمله في اخويا بدون اخوكم لا تقدرون ان تروا وجهي والاب ليرجي ليه يتكلم في سر الاخ في ثلاث نقط مهمين جدا لينا ايه هو سر الاخ ده هو سر الاخ في ثلاث كلمات محبه خدمه غفران هو ده سر الاخ محبه خدمه غفران ايه المحبة اللي انت بتحملها في قلبك تجاه اخوك ما تقدرش تقول انا بحب الله الا اذا كنت بتحب اخوك لان يوحنا بيقول كده محدش يقدر يقول ان انا بحب الله وهو بيبغض اخاه اذا كنت ما بتحبش اخوك اللي انت شايفه ازاي هتحب ربنا اللي انت مش شايفه والمحبة مش هي محبة التلذذ او محبة المشاعر او محبه العواطف لكن هي محبه البذل محبه العطاء المحبه اللي بتبتدي مش اللي مستنيه انها تتحب فتحب لا المحبه اللي هي بتبتدي بالمحبه المحبه اللي بتعطي اللي ما بتستناش مقابل من الاخرين المحبة التي تقدم بلا مقابل التي لا تتغير بتغير الظروف ما نقولش ده يستاهل وده ما يستاهلش ده بيجاملني وده بيحترمني احترمه واجامله ده ما بيحترمنيش وما بيجاملنيش مش محترمه ما هو المشكلة في الكنايس وفي البيوت وفي المجتمعات ان كل واحد مستني ان الاخر هو اللي بيبتدي بالمحبه وعشان ما حدش بيبتدي بالمحبة ما فيش محبة في بيوتنا ولا في كنايسنا ولا في مجتمعاتنا لكن المحبة المسيحية هي المحبة البادئة اللي هي بتبتدي المحبة التي التي بلا مقابل المحبة المستمرة اللي ما بتتغيرش بتغير الظروف ومجال التعبير عن المحبة هي الخدمة في سر الاخ مجال التعبير عن المحبه مش انا اللي اروح ابوسه شبعنا بوس في بعض لكن المحبه تحتاج الى خدمه جعت فاطعمتموني عطشت فسقيتموني محبوسا فزرتموني مريضا فاتيتم الي خدمة فعالة خدمة فيها بذل خدمة فيها تضحية الإنسان باستمرار بيفكر الناس قدمت لي إيه لكن مين اللي بيفكر أنا قدمت إيه للناس كم واحد احترمني وكم واحد حبني وكم واحد جاملني وكم واحد ادى بيا اهتمام لكن نادر قوي اللي بيفكر كم واحد انا احترمته وكم واحد انا حبيته وكم واحد انا اديته المجال العملي للمحبه هو الخدمه ماذا قدمت لاخيك بدون اخوك لا تستطيع ان ترى وجهي وكان يوسف بيشدد على العبارة دي جدا سر الأخ محبة خدمة غفران تقول لي ما انا قدمته ما قدروش اللي قدمته لابد ان تغفر له حتى لو ما قدرش اللي انت بتقدمه له غفران ان لم تغفروا ما تقدروش تشوفوا وش الغافر ان لم تحترم اخوك ولا تحتقره ولا تدينه ولا تتكلم عليه بالردي ما تقدرش تشوف وش ربنا سر الاخ هو الوحيد اللي يقدر يقدمنا قدام الله لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم كان لابد ان يعقوب يوافق يعقوب في الاول تمنع الناس دي هتحافظ على بنيامين ولا هتفقده بالظبط زي ما عمل الاب في العهد القديم اديهم الروح القدس ولا هيفتقروه ولا حي يفقدوه ولا يقدروا قيمته زي ما ضيعوا يوسف قبل كده الروح القدس في العهد القديم لم يستأمن الإنسان عليه ما قدرش يسكن يستقر في الإنسان لكن لما طلب يوسف جاء بنيامين لكن لما المسيح طلب الروح القدس لم يمسك الاب الروح القدس عن البشريه وقف يهوذا في عدد ثمانية ويقول وقال يهوذا لإسرائيل أبيه وعايز واحد يكون مصحصح كده نلاحظ في الموقف ده ما قالش وقال يهوذا ليعقوب ولكن قال قال يهوذا لإسرائيل الإنسان المختار الإنسان الجديد إنسان العهد هنا يهوذا ياخد موقف لطيف جدا موقف الشفاعه وشفاعة يهوذا كانت مبنية على أساس إنه هيقدم نفسه عوض عن بنيامين لو ما رجعش بيه. قال يهوذا لإسرائيل أبيه ارسل الغلام معي لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت. في إرسالية الغلام ده في إرسالية بنيامين حياة. عشان كده أرسل الله الروح القدس حياة للعالم. هو روح الحياة. أنا أضمنه من يدي تطلبه. إن لم أجئ به إليك وأوقفه قدامك أصر مذنبا لك كل الأيام. فقال لهم اسرائيل ابوهم خدوا هديه في ايديكم وخدوا الفضه اللي رجعت قبل كده مع فضه جديده تمن للقمح الجديد وقولوا له ان الفضه بتاعتنا دي رجعت لينا سهوا ما نعرفش ازاي رجعت غصب عنا كنوع من الاعتذار وخذوا اخاكم بنيامين وروحوا للرجل وبعدين يقول عبارة لطيفة جدا اختبار حياته كله يقول والله القدير يعطيكم رحمة أمام الرجل الله القدير إيل شداي الاسم اللي اتعرف بيه الله لمين مين أول واحد لا إبراهيم إيل شداي الله القدير وورثه لإسحاق وإسحاق ورثه ليعقوب يعقوب هنا كل نظره راح إلى إيل شداي الله القدير هو الذي يعطي رحمة يعقوب قال أنا مش ناقص مصايب في حياتي أكتر من كده لكن الله القدير الحنين هو اللي هيدي رحمة حتى يطلق لكم أخاكم الآخر والنجي شمعون والنجي بنيامين والكل يرجع وبعدين قال في يأس أما إذا كان الوضع مختلف فإذا قد عدمت الأولاد عدمتهم وإذا كان ربنا عايز ياخدهم كلهم ياخدهم في وضع الاستسلام أمام الله أخذوا الهدية وانطلقوا إلى بيت يوسف أخذوا الهدية وأخذوا ضعف الفضة وبنيامين وقاموا ونزلوا إلى مصر ووقفوا أمام يوسف يوسف شاف بنيامين معاهم هو لسه ما كلمهمش راح قايل للرجل اللي مسؤول على بيته قال له ادخل الرجال الى البيت واذبح ذبيحه وهيئ طعام المره اللي فاتت ما دخلوش بيت يوسف المره دي هيخشوا بيت يوسف وياكلوا قدامه ليه لان معاهم بنيامين بدون بنيامين ما يقدروش يخشوا البيت يوسف بدون اخونا ما نقدرش نخش الى بيت الله لكن لو معانا اخونا مش بس ندخل لكن كمان يهيأ لينا وليمة يذبح لينا ذبيحه عشان اخد من الجسد والدم بتوع المسيح لابد ان يكون ليا اخ معايا جايبه ليه حبيته وخدمته وغفرت له وسامحته قال له اذبح ذبيحه وهيئ لان الرجال ياكلون معي عند الظهر ففعل الراجل زي ما قال له يوسف هم بيقابلوه في البلاط الملكي في مكان الحكم فقالوا لا دول دخلهم البيت عندي دخلهم الى خاصتي فراح مدخلهم بيت يوسف لكن كان التفاعل بتاعهم او رد فعلهم لما دخلوا بيت يوسف حصل ايه بقى يقول ايه فخاف الرجال خاف الرجال إذ ادخلوا إلى بيت يوسف وقالوا بسبب الفضة التي رجعت أولا في عدالنا نحن قد أدخلنا ليهجم علينا آه من الضمير المعذب والمثقل بالخطايا حتى النعمة اللي بتقدم ليه مش قادر يصدقها مش قادر يقبلها ده بيدخلكم بيته عشان يرحب بيكم وبيعمل لكم وليمه عشان يفرحكم لكن لان ضميرهم معذب مثقل بدم يوسف ما قدروش يقبلوا ما قدروش يفرحوا بل بالعكس خافوا وانزعجوا وقالوا ده دخلنا البيت عشان يموتنا اه من ربنا لما يحب نفس ويقدم لها من نعمته ومراحمه لكن النفس دي مش قادرة تقبل النعمة والمراحم يبقى ربنا غفر لها وهي مش قادرة تغفر لنفسيها ربنا ساب لها كل حاجة وسامحها لكن النفس مش قادرة تسامح نفسيها ضمير مثقل برغم انها اعترفت بالخطية وقالوا ده دم يوسف يطلب منا لكنهم لم ينالوا بعد التبرير لم ينالوا بعد التبرير فرق كبير جدا بين ان انا اروح اعترف بالخطيه وبين ان انا انال التبرير من الخطيه ياما ناس بتعترف وبتظل ضمائرها مثقله مش قادره تنال التبرير